السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأل الله أن يشرح صدري وصدركم وينور قلبي وقلبكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا النور الذي في القلوب ممتد إلى القبور فينور قبري وقبركم وأسأل الله أن يلهمني وإياكم التوفيق في الدارين ويمن علي وعليكم بحسن الوفادة إلي ثبتني الله وإياكم على ما يحب ويرضى وأسأل الله أن يلهمنا التوفيق والسداد والصبر إلى أن نلقاه على ما يحبه ويرضاه عودا أرجو أن يكون حميدا إلى ما كان قبل رمضان في الكلام عن كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الداء والدواء قلنا أن ابن القيم في هذا الكتاب تطرق إلى أشياء كثيرة من الأشياء الجميلة جدا اللي ابن القيم تطرق لها هو مسألة شؤم الذنوب شؤم الذنوب أي عواقب الذنوب أو الآثار للمعاصي إن شاء الله بالنسبة للأسئلة هحاول إن شاء الله تكون في آخر اللقاء أجيبه عن ما تيسر منها بإذن الله عواقب الذنوب أو آثار الذنوب أحيانا الإنسان عندما لا يستوعب ولا يتذكر ولا يحضر في قلبه وعقله عاقبة الذنب وعاقبة المعصية يجرؤ الشيطان أن يؤزه أذى لأن الإنسان عدو ما يجهل يعني لو قلنا الواحد مرتبط بواحدة أو واحدة مرتبطة بعلاقة لا يحبها الله ولا يرضاها وقلنا لهم هما الاثنين براحتكم معاكم عرض هذا العرض فيه انكم تعيشوا مع بعض لمدة اسبوع كما يحلو لكم وفعلوا كل شيء بلا سقف تمام ثم بعدما تنتهوا تنتهوا من كل شيء انظروا إلى الجهة الأخرى فإذا فرن حديد فرن الحديد والصلب فرن من يعني الذي يصهر الحديد هذا الفرن ده قلنا لهم انتوا هتخلصوا هتتخشوا الفرن ده وتقعدوا فيه يوم كامل كان في واحد في أظن في بداية الألفية عامل من العمال في يوم من الأيام وقع في الفرن ده بيعملوا حاجة فزلت قدمه فسقط نسأل الله أن يرحمه أغلقوا على طول الفرن وقفوا كل حاجة وبتاع مش لاقوه ذاب في النار داب على طول فالإنسان عندما يدرك خطر المعصية الناس اللي اتعرض عليهم العرض ده يوافقوا ونقول له يا سيدي ما انت هتقعد شهر كامل هتقعد اسبوع شهر كامل كما يحلو لك ممكن حد يوافق بعدما علم واستحضر هذه الامور عشان كده مهم قوي مفهوم الشهاده ده مفهوم الاستحضار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فكرة الشهادة ديت اللي هو أنا لدي علم يقيني صار كأنه شهادة أمامي المعنى ده مهم قوي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم فالعمق ده اللي عاوزين نوصله لحضراتكم إن المرء يدرك تماما إن استحضاره لأثر الذنب وع- وال- عاقبة المعصية سواء في الدنيا أو في الآخرة أو ما بينهما في البرزخ بيخلي الإنسان ينتبه استحضار عاقبة الذنب وأثره على القلب وعلى البدن يخليك تنتبه عشان كده ابن القيم بيقول لنا وها هنا نكتة دقيقة يعني بيقول معنى دقيق يغلط فيه الناس في أمر الذنب وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال لا يرون تأثيره في الحال هو يقول لك طب على فكرة بقى أنا تواصلت معاها على الخاص وما حصلش حاجة سبحان الله يحضرني آية آه، في سورة المجادلة آه، وهذه السورة سورة آه، رقيقة آه، ترقق القلب وتجعله قلبا رقيقا وتشرب الإنسان العزة تجد, تجد الإنسان وهو بيقرأ هذه السورة يخرج لابد أن يخرج عزيزا بدينه مطمئن الفؤاد ثابت الجأش وفي نفس الوقت رقيق القلب فهذه السورة فيها آية يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يعني يقولوا احنا بنغلط وربنا ما بيعذبناش على فكرة ده شعار ناس كتير وهم سرحانين في الغفلة يقول لك عادي ما انا بغلط ومفيش رد ايه آه، يعني مباشر ومفيش اثر مباشر فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية فال ال ال ابن القيم بقى بيقول لنا ان الباب ده في ناس كتير بيجرأهم على الذنب المعنى ده انهم لا يرون تأثيره في الحال عادي جدا ان هي خلت زوجها يسافر من هنا وبدأت تكلم ايه هذا الرجل فعادي ما اتكشفتش الحاجة التانية محدش عرف الحاجة التالتة ما حصلش أي حاجة يعني مش جالها سرطان ما جالها مش جالها إن في أمن عرف إن الحي عرف الراجل بتاع القمامة عرف ابنها صحي فقلق أنت بتكلمي مين مين ده آه، فهي مش واخدة بالها فهي بتقول مفيش تأثير في الحال واخدين بالها حضراتكم انا لا اقصد بمعنى إن- اسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين ان السرطان او ان الانسان يجيله مرض ان ده بلاء على ذنب لا اسال الله ان يعفو عن الجميع لم اقصد هذا في هذا السياق الذي انا اتكلم فيه انا اقصد ايه ان هو منتظر بلاء شديد فيقول لك طب الحمد لله الدنيا ما جاتش وخلاص طب إيه- ايه إيه الجمال ده يلا نكمل بقى فيبدا يدخل يسحب كمان من الرصيد هو الفكرة كلها ان انت مش واخد بالك انك بتلعب في رصيدك بس لعل آه، ان الانسان يعني نسأل الله العفو والعافية آه، ربما يكون في خير هو كان عمله فالله يحفظه بهذا الخير لكن هو شغال شغال شغال وقاعد بيسحب من الرصيد بيسحب من الرصيد طب اللي هيجي في يوم من الأيام يلاقي الرصيد ده خلاص خلص إحنا عارفين كده مع الفارق الكبير جدا نسأل الله العفو والعافية عفوا لقد نفذ رصيدك فممكن في يوم من الأيام عافانا الله وإياكم يصحى خلاص أنت رصيدك خلص آه، رصيد الستر أعني فأحيانا في سطور لو عارفين السطور زي الستاير كده الإنسان بينه وبين إنه يكشف أمام الناس عافاني الله وإياكم هذه الحجب هذه الحجب دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى معافيك م- إن مفيش حد ياخد باله منه طيب مرة في التانية إيه اللي هيحصل خلاص بقى الحجب دي الأولى كل ذنب شالك آه، أزال نسأل الله العفو والعافية ستار الذنب الأولاني ستار الذنب الثاني ستار الذنب الثالث ستار الرابع ستار الخامس ستار طب ما عادش فيه بقى فالعاشر عادش فيه ستار فإذا الإنسان ارتكب الذنب كان هو ده الحاجة الوحيدة اللي باقية ده كان الذنب الوحيد اللي باقي فإيه اللي يحصل بقى الذنب ده خلاص خلوا بينه وبين إيه الظهور بقى فيبدأ بقى ينكشف هذا الذنب. في حديث في هذا المعنى أسأل الله أن يوفقني أستحضره فالفكرة ان الواحد لا يدرك احيانا بتكون دي من اسباب الجرأة على الذنب كم اعصيك ولا تعاقلني الم احرمك لذة مناجاتي الم احرمك التلذذ في خلواتك تلك عقوبتي وانت لا تدري تلك عقوبتي وانت لا تدري فالباب ده مهم قوي ان الانسان يكون عايشه فابن القيم بيقول لنا ايه بقى بيقول لنا انه لا يرى تاثيره في الحال وبعدين يقول إيه؟ وقد يتاخر تاثيره فينسى يا ستير ويظن العبد انه لا يعاقب بعد ذلك او لا يغبر بعد ذلك لا يثير الغبار سبحان الله يعني كأن الموضوع ايه اتغبر عليه وخلاص يعني بيقول ايه بقى بيقول الفكرة دي سبحان الله ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق بيقول الموضوع ده وقع ناس كتير وكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة انتوا متفقين مع ابن ال- ابن القيم ولا مختلفين عادي يعني لو انتوا مختلفين يعني هو راجل عالم يعني وانتوا برضو اكيد ايه ان شاء الله يعني ايه ناس طيبة يعني ف ابن القيم بيقول لك ان الفكرة دي وقعت ناس كتير أهلكت هذه البلية من الخلق كم كم أزالت من نعمة كم وكم جلبت من نقمة طبعا الكلام ده محمول على مين على من لم يتب أما من تاب خلاص ده من أهل التبديل بقى ده دخل في حتة تانية خالص ربنا أن يدخلنا معه أن تتبدل السيئات حسنات ده إنسان فرح الله به فرح الله به فجميل أوي لذلك من المعاني الطيبة وانت بتدعي زميلتك في الجامعة تدعيها تدعي قريبتك آه، بنت عمتك وانت بتتكلمي معاها على الواتس وانت تكلمي جارتك وتكلمي زميلتك في الوظيفة تكلمي أختك وانت بتكلم زميلك في الجامعة زميلك في الوظيفة جارك في أي معنى تريد أن يتوب منه أما تستحضر أما إنك منطلق ورايح تتكلم مع حد في حاجة الحاجة دي إذا تمت سيفرح الله إن الفلانة دي تتوب من ترك الإيه تأخير الصلاة وهو يتوب من السجاير أو مشاهدة الأشياء التي لا يحبها الله فأنت رايح فين يا محمد؟ أنا ذاهب في مشوار أريد أن أفرح الله أنا عاوز أفرح ربي هذا أنا دي نيتي نيتي أنا عاوز ربنا يفرح هي دي نية المشوار الدعوي؟ آه هو دي نية مشوار الدعوي هي دي نية وأنا بتكلم معاك وبسمعك للنهاية إني أفرح ربي تفرح بفعلي لا بفعلك أنت إذا تبت فإذا تبت أنت من هذا الذنب فرح الله بتوبتك فأنا أكون سببا في هذا المعنى ده معنى جميل أوي يخليك وأنت تدعو إيه تستحضر المعنى ده هيفتح قلبك لحاجات تانية كتير أوي حاجة تانية إيه تكون متكئة على ضعفك وحسن الظن بربك وأن الله يرى في قلبك أنك مشغول بفرح ربك فإذا كان الله يرى في قلبك الذي يعلم السر يعلم السر في السماوات والأرض الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما المعنى ده إذا اطلع الله على قلبك ووجدك هذا معاه هتلاقي نفسك عندك هدوء وانت بتسمع شكوى وانت في حد مبتلى بذنب ما وقاعد بتصبر عليه فواحد يقول لك يا اخي فلان ده ما شاء الله عليه بيصبر هو لا ما شاء الله عليه ولا حاجه هو كل اللي فيها ان الله صبره وان الله اعانه وان الله وفقه لهذا تاخد الكفايه دي وال... وال... يعني والتوفيق ده ان شاء الله بمثل هذه النوايا أن الله يفرح بتوبة عبده فأنت رقم واحد بتجدد الإيمان في قلبك وأنت تذكر غيرك يعني وأنت داخل كده على راجل ما بيصليش السلام عليكم ازي حضرتك وبتاع تيجي تصلي معانا ما بتصليش ليه وبتاع يا سلام لو صلى يا سلام وأنت قاعد كده يا هذا الرجل الذي ترك الذنب وعزم على عدم العودة إليه وبدأ يصلي ده الآن الله فرح به آه اللهم لك الحمد أنا فرحان أني كنت سببا أن الله يفرح على عبده الباب ده مهم أوي لما تعيش معاه كده هتلاقي نفسك بهدوء وتلاقي الدعوة معاك سلسة وتوفيق الله سبحانه وتعالى ليك إن شاء الله لا يبادرك ف نرجع لكلام ابن القيم على اثر الذنب ده للانسان هو ابن القيم دلوقتي بيعمل ايه؟ هو ابن القيم بيديك الغذاء عشان هو بيتكلم فين؟ في الدواء. ودي طريقة المربي عموما، طريقة المربي أن ينشغل بالأغذية أكثر من الأدوية. ولأن دي طريقة حتى سبحان الله الحياة عشان أنت تبقى إنسان حي في في الحياة اللي إحنا فيها دي حياة الدنيا. انت عشان تعيش كويس انت محتاج يعني انت دلوقتي حاسس ان يومك الجميل ده انك عشان تبقى قادر تقف فيه وتعيش حياتك انك تاخد ادويه على طول يعني اول ما تصحى من النوم كده تاخد الادويه وبعدين هاتوا يا جماعه الاكل لا لا انا مش هاكل انا هاكل بس انا هشتغل ادويه بس اكل واخد ايه دواء الشرب ومش عارف ايه والكلام ده كله قاعد ما ياخد ادويه بس ما بياكلش يا ابني كل حتى المرضى يقول له لازم تاكل الدكتور قال لازم تاكل الدكتور قال لازم يبقى ايه لازم ايه لازم غذاء هو ده الفكره لازم غذاء ولذلك اللي بيعالج الشخصيات اللي عندها امراض زي مثلا المرض اللي كان منتشر كان في مرض منتشر في, في الاسبوعين اللي فاتوا دول اسوا من كورونا كتير جدا وفي ناس ماتت كتير في المرض ده نسال الله العفو والعافيه وربنا ايه يرحمهم ويتولاهم وهو مرض الترحم على الكفار انسان كافر مات كافر خلاص مات من بعد ما تبين لهم خلاص تبين ليهم ان هو مات على الكفر ومشغول إيه وسبحان الله فعلا ترى ان العند قد يدخل الانسان آه، باب الردة والعياذ بالله عند هو في ناس كده تحس ان هو بقى خلاص بقى هو عميد معاك وبيصفي حساباته مع الشرع او هو بيتخانق معاك سبحان الله الشاهد ان الشخصيات ديت ما ينفعش تعالجها آه، تشتغل علاج دوائي بس لا الدوائي ده تكتيكي لكن ال- ال- العلاج الاستراتيجي لازم ترجع تاني للغذاء لازم ترجع تاني للغذاء وتدرك تماما ان ناس كتير ظاهرها الخير وقعت في هذا الباب كما قال الله سبحانه وتعالى بشأن بعض الناس عشان ننتبه ان في شخصيات هو كويس لكن لو الفتنة راحت ليه يقع ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا هو في واحد متلصم هو لو مات على التلصيمة دي عدي لكن اتعرض عليه اتعرض عليه موقف فوقع فشوف احنا وصلنا لدرجة ايه هل يجوز ان انا اترحم على ابي لهب هل يجوز ان انا اقول اللهم ارحم فرعون اللهم ارحم فرعون اللهم ارحم ابا جهل هل يجوز كده ان انا اقول الكلام ده شوف احنا وصلنا اللي احنا ايه إن- إن ندخل في الحته ديت طيب هو انت لو عاوز تدعي اللي نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا ملحد عاوز تدعي له بالرحمه طيب اذا رحمه الله واستجاب الله لك عاوز يروح فين يدخل الجنه طب لو دخل الجنه انت شاغل نفسك بقى بالاسلام ليه وحجاب ونقاب ولحيه وصلاه فجر وصوم بر والدين والصداع ده كله ما طالما كله داخل طالما في النهاية الكل داخل انت يا عم بقى شاغل نفسك ليه طالما منطقيا الكل ممكن يعدي وهيخش الجنة البوذي مفيش مشكلة والملحد يا يا مناس والشاذ ده من اوائل الداخلين واليهودي داخل وكل دول داخلين طب ايه بقى موضوع الاسلام وصحي الفجر وليه مخليك تحضر درس التزكية ده ويا عم انت مالك بقى ومال ابن القيم والصداع ده صح وصلاة ونسمي ميسرة والقصص دي كلها فالباب ده خلي بالكم يا جماعه يا جماعه على فكره الكلام اللي انا بقوله ده نسال الله الثبات الحاجات دي آه، اسالي تيتا ليلى عنها الست اللي بتبيع جرجير الست الفاضله آه، ام مروه دي اساليها الناس عارفين الف ب دين الف ب اسلام اللي هيخش الجنه مين؟ اللي مات على التوحيد يعني وبعدين تلاقي البعض أنا مش عارف ليه هتجر ان شاء الله مش هتجر يعني ده ده اني ابن القيم بس تلاقي ان البعض يروح متهمك انت يقول لك ايه هي الجنه دي كانت الجنه بتاعتكم تدخلوا الناس وتطلعوا الناس يا اخي اتقوا الله كرهتوا الناس في الدين طب بالله عليكم هو مين دلوقتي الذي آه، ينسب الملك لمالكه الجنه دي مش بتاعتي فعلا انا كمحمد الجنه دي مش بتاعتي هي ملك لمين للرب جل وعلا فانا بقول لك الرب جل وعلا قال ان الجنه دي هدخل فيها مين بس وقال ان الدين عند الله هو عندك انت حاجه تانية لكن عند الله الاسلام واخدين بال حضراتكم تلاقي واحد يقول لك ايه الجنه دي مش مش جنه والدكم طيب الجنه بتاعت مين الجنه بتاعت ربنا خلاص يعني ربنا اللي يدخل الناس لا انا اللي هدخل الناس بقى العجيب ان في ناس بتدخل الجنه كل الناس اللي ماتوا على الكفر ممكن يخشوا الجنه واللي مش هيقتنع بكده انا مش هدخله الجنه شفتوا الدنيا اتقلبت ازاي ولذلك الجماعه دول مهم انك تناقشهم بالحسنى ماشي وعادي جدا قد اكثرت جدالنا اسمعها زي ما سيدنا نوح سمعها مفيش مشكله اسمعها بالحسنى واسمعها بالهدوء لكن في النهايه تبقى مدرك ان انت دلوقتي ان انت دلوقتي بتعالج امر تكتيكي حالي لكن عمليا انت محتاج وقفه وتشوف الخلل جاي منين تبدا تشتغل على الامراض اللي انتجت هذه الاشياء هو انا هغير الكون لا يا سيدي ما تغيرش الكون غير نفسك يتغير الكون بس غير نفسك وسيأتي الله سبحانه وتعالى بقوم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ده حديث صححه الشيخ الألباني لا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته هل أنت من غرس الله الذي سيستعمل هل أولادك من غرس الله الذين سيستعملوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم شوف الكلام عامل إزاي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة يعني ظاهرة واضحة لا يضرهم من خذلهم إذا في ناس هتخذلهم وطبعا اللي هيخذلهم مين مش كفار يعني ليظهره على الدين كله ولو كره في ناس هيكرهه صح ولو كره المشركون ففي ناس هتكره ظهور الدين اللي أنا عاوز أوصله كلام ابن القيم العميق في فكرة أو طريقة ابن القيم اللي هي طريقة القرآن أصلا طريقة إنك تهتم بالغذاء ولذلك القرآن رد على أهل الانحراف ورد على أهل الباطل جميل صح في أسئلة يا جماعة وفي نقاشات كتير صدقوني اللي قدامك مشكلته ليست في الأدلة ولا ضعف الأدلة مشكلته هو ضعف دين وضعف تمسك بدينه وفي مشكلة هوى ما هو قال له هو هو ده هو ده اللي مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل أو في التوراة قال له آه هو قال له يعني ده النبي اللي ربنا قال لنا إن هو هيطلع قال له أيوه هو خلاص يا حي ابن أخطب ده كان راجل يهودي فبيحصل حوار فواحد بيقول له ايه اخوه بيقول له هو ده محمد اللي مكتوب عندنا في التوراه ان هو هيجي اه هو ده اللي احنا عارفينه زي ما نعرف اولادنا ايوه هو خلاص بقى هنعمل ايه قال له عداوته مع حييت الله عداوته مع حييت ليه ليه يا نجم قال له ما ينفعش ليه آه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا في ناس كده اوعى تكون فاكر ان الاشكال اشكال مع الجميع في بعض الناس اشكاله معرفي فعلا مجرد ايه ما, ي... ما ما تبلغه الحجه يقول لك على الراس والعين لكن في واحد يقول لك لا انت عاوز تطلعني ان انا ما كنتش فاهم البديهيه ديت لا على فكره انا اسف انا اسفه يعني انا دكتوره في الجامعه عشان تبقى انت عارف يعني انا رئيس القسم الرمد فما تطلعنيش ان انا عاديه كده مش فاهمه لا انا هكمل في العند وعادي جدا اقابل ربنا على اعتقاد تاني يا اوعي اوعى انك تقابل ربنا بالعند ده ويا سيدي انت لو عاندت معايا يعني وكسبت الجوله ديت اوعى تكون فاكر انك هتكسب في ارض تربتك اوعى تكون فاكر اصل التراب هيهال عليك صدقني التراب هيهال عليك انا سبحان الله ما كنت اعرف تفاصيل خالص لكن شفت المقطع الناس دي بينادوا على البنت ويقول شيرين مات ولا سبحان الله هو مشهد فيه قدر من التأثير طبعا اللي أنا شفته ده كان مشهد هي متغطية تماما يعني دي دي ده معنى ده مهم قوي برضه لأن بعض الناس في الزحمة كده بي بي بيبدأ يشير وبتاع وعادي جدا كأن البنت ديت إنك تشير صورها كده وتتكلم كأن مفيش غض بصر وكأن عادي مأذون لك شرعا إنك تعمل كده يعني فسبحان الله تلقائي كده واحد راح لحديث النبي وهو يبكي على قبر امه يا الله سبحان الله لكي تعلموا ان هذا نبي الحديث ده من دلائل نبوته يقول ابو هريره رضي الله عنه ويحكي المشهد ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر امه بكى كثيرا وأبكى كل من حوله وأبكى كل من حوله يا النبي من الرحمة اللي في قلبه كل اللي حواليه بكى كل اللي حواليه بيبكي شوف الألم النفسي واستحضار بقى يا ترى رجع بالتاريخ كله وهو قاعد يستحضر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي فارقتها وهو في اليتم وخلاص بشر صلى الله عليه وسلم فقاعد يستحضر هذا الامر حتى ما جاء في يوم واحد واحد هابه كده لما فتح مكه وبتاع قال له بالراحه وبتاع اهدى اهدى اهدى خالص انا ابن امرأة كانت تأكل القد- القديد أنا والله أنا عادي جدا الدنيا بسيطة خالص أنا راجل بسيط فإحساس رهيب جدا صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة أن النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذنني يا إيه ده هو ده التوحيد الصافي التوحيد الصافي أن يكون الله ولا شيء سواه أن يكون قلبك ده صافي عرفته يعني إيه أغلى حسنة في سجل حس... صحيفتك هو حسنة التوحيد في واحد هيجي يوم القيامة ذنوبه شديدة قوي عنده 99 سجل يعني الكتب الملائكة كتبتها 99 سجل كل سجل المعنى ده عن مهم قوي كل سجل مثل مد البصر يعني عارف كده ك- آه، ارتكب الفاحشة وأطلق بصره ومد يده وفعل وفعل وفعل وفعل السجل الأولاني مد البصر السجل الثاني مد البصر يعني إيه مد البصر يعني شوف كده انت واقف كده ايه آه، في قدام قدام مثلا اي مدينه مثلا قدام بدر مثلا ولا قدام مدينتي ولا قدام محافظه الأس- الاسماعيليه عارف بقى مد البصر ده كله اللي انت شايفه ده ده سجل واحد اه صاحبنا ده جاي معاه 99 سجل كلهم ذنوب الله عليم بها نسال الله العفو والعافيه هذا الرجل تتحط كل الذنوب دي في الصحيفه ايه اللي يحصل خلاص أيقن أنه هالك وهو في احتمال فيتقال له انظر شوف هل لك حسنة حسنة هو في حسنة هتشيل ايه انا عاوز حسنة. ايه الحسنة اللي ممكن تشيل القصة دي كلها هي أشرف وأغلى وأبرك وأجل حسنة ستلقى الله بها اوعى تخدشها يا جماعة لو خدشت كل حسنة اوعى تخدش الحسنة دي هي حسنة التوحيد هو ده اللي بيميزك هو ده اللي بيميزك بينك وبين الله سبحانه وتعالى هي دي انك توحيدك ان ضمن التوحيد الا تعقب على حكم ربك لا معقب لحكمه ان ربنا يقول لك اللي يظهر منه ان مات على الكفر خلاص انقطع تتعامل معاه ظاهرا باحكام الايه الكفر ما تقوليش افرض مات ما هو ممكن يكون مات بينه وبين الله واسلم اه يا سيدي ممكن يكون ممكن ابو جهل يكون مات وهو وهو وهو- ابن مسعود وهو بيقطع راسه في بدر كان اسلم ممكن صح وممكن يكون اي حد من الفراعنه اللي كانوا هامان ممكن يكون اسلم وكل واحد بقى ندندن نقول ممكن ممكن ممكن ممكن سبحان الله العجيب في مين بقى في فلان الفلاني اللي ظلمك واللي قدر عليكم كدر بعض الحياة تيجي تقول له مثلا ممكن القذافي يقول لك لا ملناش الا الظاهر اه لا هي الموضوع بقى اتقلب هوا اتقلب هوا هو يقول لك لا الجنه القذافي عمره ما هيشوفها ولا صدام هيشوفها ولا سين ولا صاد ولا عين ولا بتاع ولا عم هيشوفها ليه؟ ده خلاص يا جماعه الذي بيننا وبين الله ملناش دعوه بيه نحن نحكم على الظاهر أعود لكلام ابن القيم ابن القيم بيقول معنى جميل قوي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لفكرة إن إحنا ننتبه للأغذية إن أنا آخد بالي الإشكالات جت منين واوعى تنشغل إنك تجري تعالج المرض بس لا لا لا لا لازم تدرك ان ان بيع العقيده في سوق النخاسه اللي تم ده من بعض الناس بدراهم يعني قليله لازم تدرك كويس السبب كان ايه الثمن البخس ده جه منين وسببه ايه تبدا تشتغل عليه زي ما ابن القيم دلوقتي بيشتغل في الذنب اللي الراجل راح اشتكاله منه قال له لا استنى بقى احنا لازم نتكلم صح تعالى بقى فاول حاجه ابن القيم بيقول لك خطر المعاصي ايه طب هو بيكلم مين بيكلم اللي وقع بيكلم اللي وقع بس ابن القيم بيلحق اللي ما وقعش الاول لان اللي وقع هيكلمه في نهايه الكتاب لكن اللي لسه ما وقعش واللي لسه في البدايه بيقول له خلي بالك خلي بالك عشان في فواتير هتدفع والفواتير دي تقيلة الفواتير دي تقيلة يقول ابن القيم وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين يقول كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل نسأل الله السلامة يقول وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله قول لنا يا ابن القيم شوية كده انت بتخوفنا ولا ايه يا شيخ انا يا عم اللي بخوفك ولا حاجه انا بقرا كلام ابن القيم احنا من امتى بنخوف الناس فابن القيم بيقول ايه بقى يقول فمنها حرمان العلم فمنها حرمان العلم فان العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصيه تطفئ ذلك النور المعصيه بتطفي النور ده لما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال له إيه بقى؟ قال إني أرى الله شوف يا جماعة جميل قوي إن إنك تتتبع آثار السلف وهم يشهدون أفعال الله وصفات الله فشوف كلمة بسيطة خالص الشافعي والإمام مالك قاعدين مع بعض فشاف كده الشافعي جميل ومنطلق قال له إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا هم شايفين الله مش بيقول له أنت ما شاء أنت أنت نجم وأنت حاجة كويسة أنت تحصيلك عالي لا لا لا لا إني أرى الله جميل قوي إنك أما تسمع حد من الدعاة تقول لي إني أرى الله ألقى على لسانه التوفيق إني أرى الله أن ألقى على هذا الإمام صوتا جميلا إني أرى الله فبيقول له إيه؟ إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية اوعى تطفيه وذكر الايه البيت المشهور اللي بينسب للشافعي اللي هو يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي على فكرة يا شيخ البيت ده غير ثابت عن الشافعي ووكيع ده مش هو وكيع يا عم الحاج الله يكرمك لا تفرك الورد انا مديك ورده تشمها انت انك تقطع فيها ما تشمها قول لي الياسمين ده جميل قوي الفل ده جميل قوي انت جايبه منين تمسك كده النعناع عشان بدل ما نحطه على الشاي ده انك تفرك فيه وتتعامل معاه زي ما بتتعامل مع الملوخيه كده بيقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم فان العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي لا يؤتاه عاصي هذا الكلام المقصود منه المداوم على الذنب المصر على التر... على ليه عدم الترك والا فكل ليه الناس عصاه طيب ده حرمان العلم يبقى حرمان العلم في ناس كده سبحان الله تلاقي ان العلم كده الان الله يا جماعه في في ناس آه العلم المراد هنا هو العلم النافع والعلم النافع هو العلم الذي يعرفك الله ومراد الله العلم الذي يعرفك عن الله ومراد الله هو ده العلم العلم الحقيقي أي علم يعرفك ربك يعرفك ربك ويعرفك مراد ربك ده علم جميل أوي هو ده العلم فتلاقي بعض الناس سبحان الله تلاقي العلم كده بقى سلس الاستنباطات شهد معاه سلسة فبيقول انتبه ان من المعاصي حرمان العلم بس انا عاوز اقول لحضرتك بقى انا مع يعني انا مقضيها مقضيها في اللخبطه وبفضل الله انا معايا القراءات السبع وداخل دلوقتي وايه ونجم دلوقتي وداخل على اجازه تانية محدش خدها في العالم عاوز ابشرك ان انا دلوقتي طلع التانية على المعهد وفي رواية طلع الأولى مكررة عاوز أبشرك ما هو مين قال لك دلوقتي إن حرمان العلم ده المراد منه حرمان الحروف لأ مش حرمان الحروف حرمان بركة العلم إنك تحرم نور العلم إنك تحرم أثر العلم إنك تحرم أن هذا العلم البركة بتاعته والتوفيق فيه أما الحروف والكلام ده كله ما لا عادي جدا يعني بالعام كان معاه العلم كله وراح فين كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ومنها حرمان الرزق ومنها حرمان الرزق وفي الأثر إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كما أن تقوى الله مجلبة للرزق الحق الدولار غير الحق بيقولوا بعد المؤتمر مش عارف ايه اللي هيحصل بيقولوا الحق بعد مش عارف اول سبعه ايه اللي هيحصل الحق بيقولوا ان الذهب راح في حته ثانيه والدولار يجري وراه وبيجروا ورا بعض طب احنا مالنا ومال القصه دي يعني احنا مالنا انت مش واخد بالك الدنيا بتروح في حته تانية والدول بتاع ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يعني هتموت قبل ما تستوفي رزقك؟ حاسس ان ابنك مستقبله ضاع عشان الدولار غلي او ان الذهب حصل له كذا او او او او لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وبعدين عيب قوي الاقيك يعني مضطرب قوي وفؤادك قاعد يضطرب عشان لعاعه من لعاعات الدنيا حصل فيها هزه وه... وأمواج الفتن ليل... ليل نهار الشبهات والشهوات ولم تحرك فيك ساكن يعني انت قاعد شايف ان الدربكه كلها والظلم كله وبتاع عشان الملح قل والعجين زاد والدقيق غلي والحاجات دي هي دي اللي شغلاك هو اللي شغلك ما يتعلق ببطنك بس عشان كده ما ينفعش الناس الرساليين يبقى ده اللي مشاغلهم لا ليه؟ لأن النهارده عما في واحد يسقط في المادة بتاعة النجاح والسقوط يعني زي مادة مثلا الصلاة خلاص واحد سقط فيها فهو مهما عمل خلاص هو سقط هو الصلاة سقط فيها فكل المواد سقط فيها واخدين بالكم؟ فاللي عاوز أوصله إن القضية مش مجرد قضية سياسية أو الناس تبص كده ولا قضية عالمية والدنيا كلها في غلاء أسعار في العالم كله اوعى توحيدك يتخدش اوعى توحيد الرزق يتخدش في الوقت ده خد بالاسباب يا سيدي وانت هادي وفي السماء رزقكم اوعى تكون فاكر ان هو في الارض ولا في السبيكه اللي انت غيرتها ولا في الدولار اللي عرفت تسقعه وتجيبه بدري وفي السماء رزقكم انت بتاخد بالسبب وخلاص والموضوع منتهي وانك تنام وانت قارئ سوره الايه انتوا بتناموا بتقراوا سوره ايه اوعى تقول تبارك وانت ما بتقراهاش سورة الملك صح؟ الملك الملك ده بتاع مين؟ انت كل يوم قبل ما تنام تقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقبل ما تتكلم في الرزق الذي خلق الموت يا حبيبي انت جاي خلق الموت فبيصدر لك الموت قبل ما يصدر لك الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عمل هتعمله أحسن معاني قلبية هتيجي لقلبك في الوقت ده إيه هي؟ وبعد كده تلاقي أما تنام أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور اوعى تكون سرحان المعاني ديت عشان كده الصورة وانت قبل ما تنام وخلاص آخر حاجة بتقولها قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا الماء ده اللي هو يعني رزق الأرزاق يعني الحسية طب لو الماء مشي فمن يأتيكم بماء مين هيجيب لك مية الباب ده مهم قوي انك قلبك يرتفع وانت بتمد كلمة ماء فأرجو ان ناخد بالنا ان تقوى يقول ابن القيم كما ان تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر وت... وتقلب عليك الأمور سبحان الله فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي يا سلام عليه الراجل ده عالي قوي طبعا كلام ابن القيم على الرزق اصلا الدنيا رايقه خالص عموما يعني وانتوا يوميا بتناموا واللي منكم نايم دلوقتي لو يصحى بس يعني يقول يقول سوره الملك وهو سامعنا يعني برضه دي استفاد حاجة من الدرس إن هو هو عايش كده وهو بيقرأ هينام مرتاح هينام وهو بيسمع فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها اوعى تكون فاكر انك بتاكل من رزقها هي انت بتمشي في مناكبها هي لكن بتاكل من رزقه هو فاه انك بتمشي وتسعى بس اوعى تكون بتسعى وقلبك مرتبط بالسعي من الاثار خلينا نختم بالايه بما انكم كلكم عاوزين ان احنا نكمل لغايه الظهر خلينا نكمل ايه لغايه خمس دقايق كده يقول ومنها وحشه عارفين وحشه واحد يقول لك ان الحياه ديني الحياه من دونك وحشه وحشه ولا وحشه يقول لك انك انك ليك وحشه يعني ايه ليك وحشه وا وا بفتح الواو يعني الحياه بدونك بكسر الواو وحشه فاهمين واحد يقول لك انك ليك وحشه يعني يقولها لك بالفتح معناها ان الحياه بدونك كلها مكسوره وحشه فيقول ابن القيم من الاثار ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تحس كده ان في يقول لي انا من في حاجة على قلبي كتم عليا لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة مهما خد بقى من لذات يلاقي في حاجة في سكينة جوه هو حاسس ان في جنزير محمي جواه قاعد يقطع جواه مفيش خالص ما مش قادر يقول لي انا حاسس من جواه انا صدري مخنوق مخنوق سبحان الله السبب ايه السبب ان روحه بتصرخ تقول له الحقني انا بموت بحتضر اتقي الله انت خانقني عارف اما انسان يجيب حيوان تخيل انك جايب قطه وشانقها ومعلقها وقاعده بقى تفلفص منك هو ده انت بتعمل في روحك كده فالفلفصه دي هي اللي مخلياك مضطرب على فكره روحك عارف كده اما تيجي تذبح حاجه وقاعده عمال تتنصت كده يقول لك ذبحه الموت في ناس ماسكه روحها وحاطه السكينه وقاعده شغاله ما السكينه ديت هي ايد المعصيه اللي انت ايه مصر عليها قاعد بتذبح فيها فقاعده عمال تفرفر منك بس احنا قدامك انت قاعد مبتسم وبتهزر وراكب العربية وبراحة الإيد كده وقاعد عمال تطلع والسيلفي بتاعك الجميل بس أنت عارف إن أنا عارف إن أنت عارف إن روحك بتفرفر منك وقاعد عمال إيه تتنطط منك صح؟ عشان كده بيقول لك إيه في وحشة إن الحياة متفرتكة أنت حاسس إن بينك وبين لا يوازنه عشان كده ودي بتبقى أسباب كتيرة أوي أوي أوي أحيانا بتكون أسباب فكرية وربنا يكرمني كده اتكلم على الفردوس الارضي ان في ناس عنده ان بيبص للدنيا ديت هي المفترض اللي فيها كل حاجه وبمناسبه يعني احد الناس او كتير من الناس احد الاسباب الكتيره اللي وقعت ناس في القضيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه ان هو مش قادر يتخيل ان عادي لو الكافر مات وصالح ظاهرا للبشريه ان احنا ندعي له بالرحمه وبتاع ويخش الجنه وكده لان هو اتعامل مع الدنيا ديت هي دي الفردوس هي دي دار الثواب والعقاب فبما ان الناس دي خدمت الدنيا واجب ان احنا نقف معاه وان ياخد في الاخره حاجه خاصه جدا احنا نديها له لان هو بيتعامل مع الدنيا دي الفردوس الارضي مش بيتعامل معاها ان هي كبد الحياه فمش قادر يتخيل ان ممكن يحصل اي حاجه فيها فيها ايه فيها شده عشان كده عم يقدر عليه بعض القدر اللي بيحصل له بيتضايق والبعض يروح داخل في منطقه الايه الالحاد العاطفي والكلام ده كله ليه لان هو حقيقه حقيقه في ناس كتير الحاد ليس انه ينفي وجود الله ولكن هو ساخط عن تقدير الله هو غضبان من ربنا ليه عمل فيا كده وليه قدر كده واخدين بالكم من الفكره دي ربنا يلهمنا ان شاء الله نتكلم عليها في يوم من الايام فابن قيم بيقول لنا إن في وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة يقول لك هو مين اللي بيحس واحد يقول لك على فكرة أنا مقضيها دربكة ومش حاسس بحاجة ده خطر عارف ليه اما واحد بيقع من البلكونه وينزل يقول اه الحقوني الحقوني اه يا ظهري رجلي يبقى الراجل ده ايه بيقول لنا على معنيين المعنى الاولاني بيقول لنا ان انا ايه ان انا اتاذيت وبتالم والمعنى الثاني ان بيبقى اهله بينزلوا جري يقولوا مات مات فيقولوا هما يقول اه اه يقولوا الحمد لله عايش صح فالصراخ دليل على الحياه انك بتصرخ ده دليل انك عايش عشان كده كل اللي بيحس بالم الذنب ده معنى ي- يعني ي- ينظر ليه من باب التفاؤل ايه هو التفاؤل انك عايش انك لسه قلبك ما احتضرش انك ما متش لسه في امل ان شاء الله يقول ابن القيم فلو لم يترك الذنب الا حذرا من وقوع تلك الوحشه لكان العاقل حريا بتركها يقول لك انت لو ما سبتش الذنب الا عشان الوحشه دي ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اراد أن يرغب الناس في ترك ذنب كانوا يتعاملوا معاه تعامل الهواء الكفار في مكة كانوا بيشربوا الخمر زي ما احنا بنشرب المية فصعب يسيبوها صح واحد بيشرب الخمرة بديل عن المية مش هيقدروا يسيبوها خالص ماشي فسبحان الله فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبغضهم في الخمر طيب الخمر ده هيسيبوها ازاي فقال لهم ان إن- يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طيب ايه الدافع اللي خلينا نسيبها يا رب قال انما يريد الشيطان ركزوا يا جماعه لو فهمتوا دي هنوقف الدرس خلاص كده يبقى ده النهارده ايه درستنا قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بيقول لهم إيه بيقول لهم إن الخمرة دي هتبعدك عني أنا الخمرة دي هتخليك ما تصليش كويس وانت وانت بتقول الأذكار هتبعد عنها ما انتش هتقول ذكري انت ترضى فعلى طول الصحابة قالوا انتهينا انتهينا إلا ديك يعني الخمرة دي تبعدنا عنك لا انتهينا انتهينا فشوف جابها لهم القرآن ازاي قال لهم ان الخمرة دي هتبعدكم عن الحلاوة اللي بتشوفوها في ذكري وعن الجمال اللي بتشوفوه في الصلاة والمناجاة ترضوا لا انتهينا فجابهم من باب الحب عارف عم والدتك تقول لك ايه براحتك لو عاوز تعملها اعملها بس الحاجة دي هتخليني للأسف ما أعرفش أط- أجي معاك لأن أنا مستحمل قلبي مش هيستحمل كده فتقول لا يا أمي لا والله هسيبها انتهيت صح ودي من ضمن الأسباب إنك ممكن تخلي الناس تسيب الذنب إنك تشتغل معاهم من باب الحب فنسأل الله أن يرزقني وإياكم التوفيق فيقول ابن القيم فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب مفيش حاجة مرة مرة أكتر من ده إن شاء الله نكمل المرة القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام جزاكم الله خيرا